لوقا الإصحاح التاسع من آية عشرة بركاته فلتكن معنا أمين ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا فأخذهم وانصرف, منفرد وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا فالجموع إذ علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله المحتاجون إلى الشفاء شفاهم فابتدأ النهار يميل فتقدم الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجمع ليذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما لأننا هنا في موضع خلاء فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمسة أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله لأنهم كانوا نحو خمسة ألاف رجل فقال لتلاميذه اتكؤوهم فرقا خمسين خمسين ففعلوا هكذا واتكأوا الجميع فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع فأكلوا وشبعوا جميعا ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر اثنة عشر قفة مملوءة والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين في الحقيقة يا أحبائي الجزء اللي قرناه على حضراتكم دلوقتي الكنيسة حطته في صلاة الساعة التاسعة اللي بيقرأ أجبية يعرف الحتة دي في صلاة الساعة التاسعة وضعت الكنيسة الملهمة بالروح القدس هذا الجزء ليه لان الساعة التاسعة هي الساعة اللي مات فيها المسيح على الصليب زي ما بنقول له يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة المسيح غير المائت قبل قبل الموت لأجلنا لكي ما يعطينا الحياة في هذه الساعة اللي هي الساعة التاسعة هذه الساعة حصل استبدال بيننا وبين الله هو أخد اللي لينا وادانا اللي ليه خد الموت بتاعنا وادانا الحياة بتاعته الكنيسة حطت هذا الإنجيل علشان نقدر ندخل في عمق ربنا وهذا الإنجيل أنا بحط له عنوان العنوان اسمه خلوة مع الرب لا يمكن أن تنال الحياة إلا إذا كانت ليك خلوة مع الرب سبب ضعفنا الروحي هو عدم الخلوة يمكن تكون بتقرأ الإنجيل يمكن تكون بتصلي بالمزامير يمكن تكون بتحضر القداسات يمكن تكون بتعترف وتتناول ولكن تبص في حياتك تلاقي حياتك زي ما هي ما فيهاش اي نوع من التغيير ولا من التقدم والسبب يرجع الى انك ليس لك خلوة مع الرب لازم تكون لك خلوة بالرب الخلوة دي حطتها صلاة الساعة التاسعة في هذا الانجيل واحد يقول لي يا ابونا ايه يعني كلمة خلوة وازاي ادخل للخلوة اقول لك اقرا هذا الانجيل تلاقي الانجيل بيشاور لك على الخلوة وتطلع من الخلوة بحاجة حلوة وتتمتع بيها وتشبع بيها الخلوة بكل بساطة بتدور على وقت فاضي تدخل فيه تقتطع وقت من وقتك لان الشيطان عارف ان طول ما انت مشغول مش هتفتكر في ربنا ليه لان بيجي في حلة المية ويشغل ايده لما تبص في حلة المية المية اللي بتتهز مش هتشوف صورتك على حقيقتها طب امتى تشوف صورتك على حقيقتها لما المية تهدى وتركز تبص تشوف شكلك بالضبط الوسخة اللي هنا تشوفها التعويرة اللي هنا تشوفها يبقى لازم الهدوء الشيطان مش عايز يسمح لك بوقت هدوء لانك لو هديت لنفسك سترجع الى الله ان هديت لنفسك سترجع الى مين سترجع الى الله وبعدين الشيطان عارف هذا الزرار فبيحاول يشغله باستمرار يعني داوود زنى وقتل بعد ما زنى وقتل الشيطان ما ادالوش فرصة فضع شغل شغل شغل شغل شغل ربنا لقى ان داوود خلاص انشغل مفيش فضا ولا هدوء فاضطر بقى ربنا يبعت له فرملة وكانت الفرملة بتاعته نسان النبي لما جه وقال له انا جاي احكي لك بقضية ولو كان قال له انا جاي اوبخك على خطاك قال كان قال له ابا تعالى لي بعدين انا مش فاضي دلوقتي لكن ده جاي يحكي له قضية واحد وهو انشغل بالقضية لكن اتاري القضية كانت قضيته هو وحكم على نفسه وقال له انت يا ملك وهنا داوود النبي هدي نفسه وبدأ يقول لربنا ارحمني يا الله كعظيم رحمتك يبقى اذا لازم تدور على وقت خلوة تفتح باب اوضتك تدخل في اوضتك في اي حتة وقت فراغ وقت راحة وبعد كده تبتدي تقعد تقعد خلوتك مع الرب الخلوة تبدأ اولا برجوع اول خطوة في الخلوة ايه رجوع ولما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعلوا اول نقطة في حياتك ان ترجع الى الله وتخبره بما فعلت انا مكسوف منك يا رب هقول لك ايه اللي فعلته كل اللي فعلته مفيش حاجة تسر قلبك ولا في حاجة تفرحك كل اللي فعلته يا رب كان متركز على ذاتي وعلى حياتي وعلى شبع الذاتي وعلى شهوات قلبي ده كل اللي انا كنت بفكر فيه لما رجع الرسل اخبروه بما فعلوا يبقى اذا رجوع واعتراف بداية الخلوة اعتراف للرب بداية الخلوة انك ترجع لربنا وتخبره فين انت من الانجيل فين انت من الوصية فين انت من صورة الله اللي في حياتك انت فين ده السؤال اللي بيوجهه لك ربنا في بداية الخلوة لامتى مش عايز ترجع عايز تفضل ضال على طول ولما رجع الرسل رجعوا له اخبروه بما فعلوا خبر ربنا بسلبياتك وبايجابياتك حتى الايجابيات التلاميذ لما رجعوا خبروه بالايجابيات قالوا له يا رب حتى الشياطين بتخضع لنا اقف قدام سلبياتك واعتذر له عليها وقف قدام ايجابياتك واشكره عليها قل له اشكرك انك ساعدتني ان انا اقدر اقضي فترة معاك اشكرك انك ساعدتني في الخدمة اللي اقدمها لك الفلانية اشكرك يا رب ارجع لربنا وخبره في جلستك مع الله وفي رجوعك مع الله هتبتدي تعرف ان الله بكل حياته بيكشف ليك وبينور جواك ويكشف لك كل ضعفاتك اللي هو عايز يكملها بعمل روحه مش هتوصلك لليأس بالعكس انت ما انتش احسن من بولس لما لما رجع لربنا قال انا عارف ومتيقن انه لا يوجد فيا شيء صالح بالمرة انا عارف ومتيقن انه لا يوجد فيا شيء صالح بالمرة واجه قذورات نفسك ما تخافش واجهها تجاه الله ارجع لله وما تحاولش تبرر نفسك قدام الله وتقول له غصب عني قول له لا انا وحش انا معوج انا مخطئ يا رب انا غلطان ادخل في خلوة مع ربنا اقعد على حيلك في الأوضة افرد رجليك خليك هادي كده حسه قدامك كلمه ولما رجع الرسل اخبروه بما فعلوا يا ترى هتخبره تقول له ايه ايه اللي انت فعلته ايه اللي فعلته في السنين اللي فاتت من حياتك ايه اللي فعلته انا خايف تكون كل اللي فعلته كان لذاتك مش هيفيدك امور الدنيا مش هتفيدك ياه اذاكر اتعلم اتوظف اخد شهادات اشتغل اكد اكون راس مال أمد ابني بيوت ابني عمارات تخرج روحي من جسدي صار كل هذا كذبة يعني ايه كذبة يا ابونا قال لك لان الكذب يعني معناها حاجة ملهاش اساس صح ولا لا ايه هو الكذب قصة ملهاش اساس لما نيجي نقول الكذبة هي ايه قصة ملهاش اساس علشان كده الناس بتهتم بامور الدنيا اللي ملهاش اساس وما بتهتمش بامور حياتها الاخروية اللي لها اساس اول ما تطلع من الجسد ربنا يروح حاطط لك قدامك الامور اللي انت رحت فيها الكنيسة والامور اللي كنت بتصلي بيها والامور اللي كنت بتفكر في وصية تلاقيها شرزرات بسيطة يقول لك ده اساسك يا خبر ده اساس البسيط واللي تعبت فيه وبذلت فيه العمر كله ده راح اه عشان كده داود النبي لما قعد يبص على الناس اللي بيهتموا ويشقوا ويتعبوا ويتحرموا من عواطف من اجل الدنيا الفانية البطلة وحياتهم الابدية ما يشغلش نفسه اتحير من الناس وقال انا قلت في شدة حيرتي ان كل الناس كذابون كلمة كذابون مش يعني معناها بيكذبوا لا كذابون يعني بيمشوا ورا الباطل لانه باطل الاباطيل الكل باطل انا قلت في شدة حيرتي كذاب انا كذاب كبير لو طلع لي قيراطين طين قيراطين بس في اسوان من حقي مراسي هسافر وهتعب وهرفع قضية علشان اكسب حقي حق الفاني لكن مراسك في ربنا دورت عليه بيدي لك مراس ملكوت السماوات سألت فيه قلت له اديني حق في مكاني فكرت في يوم من الايام مكانك هيكون فين فوق ما قال انا ذاهب اعد لكم مكان قل له هكون جنب القديس إن هو فيهم وهتكون درجة قرب منك قد ايه هشبع بيك قد ايه مكان اللي في السماء هتكون حلاوته قد ايه صدقوني انا متأكد ان ربما الغالبية العظمى ما فكروا في هذا الموضوع الابدية ما فكروش فيها ولا جت في ذهنهم بيته اللي فوق لكن ممكن يكون جه ذهنه في محل مترين في مترين هنا تحت علشان يجيب منه لقمة عيش ياكل منها اكل الحياة الفانية طب ليه ارجع ارجع لربنا حدثه بما فعلت دور على ابديتك دور على الباقي دور على الفاضل دور على هيستمر معاك دور على الكسوة بتاعتك الكسوة اللي هتلبسها احسن تطلع من الجسد تلاقي نفسك عريان ومش متغطي بدم المسيح دور على الفداء اللي تقدم من اجلك الخلاص اللي تقدم من اجل حياتك دور على كل ده تقول لي انا ان رحت وخبرت ربنا بكل ما فعلت هوصل لليأس ليه حبيبي قال لان انا ما عملتش حاجة كويسة حتى لو وصلت لليأس هو مش هيوصلك ليه لان الاية اللي بعديها بتطمنك الاية اللي بعديها تقول ايه ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا في ايه فاخذهم مش فطرتهم فرطتهم خبروه بما فعلوا اخذهم يعني تعالوا ضمهم لحضانه بابا انا جاي لك زعلان ومكسوف المرات انا مكسوف اقول لك يا بابا انا جاي اقول لك يا سيدي يا ريت جاي خليني زي واحد من الخدامين الصغيرين انا ماليش حق فيك مراتي ضيعته وبهدلته حتى هدومه اتقطعت شكلي بقى شكل شحاتين تقبلني خدام عندك نسي كل حاجة ضم الأحضانه وقال ابن هذا كان ميت فعاش وكان ضال فوجد والميراث اللي ضيعه مش من حقه انا غني مش مهم اللي ضاع وان كنت شوهت صورتي اللي فيك مش مهم انا فنان انا طبيب انا اقدر اجدد الصورة على قدر امكانياتي انا اقدر اغيرك واصلحك يقول الرب ما تخافش اخدهم ما قالوش اسمع يا ولد انت عايز تأديب وضيعت الممتلكات يبقى لازم تتركن على جنب لغاية ما تاخد أدب وتعرف انت فين وبعدين لما تتأدب وتتذل أبقى أرجعك لا خدك في حضنه حتى أخوه البشري لما قعد يقلب عليه المواجع وقال له ابنك هذا الذي ضيع معيشته مع الزواني وقف ضد أخوه قال له اسكت النهاردة نفرح لأن ابني كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد يا لمحبة ربنا الحنينة أخذهم حدثوه بما فعلوا فأخذهم وانصرف إلى مدينة تسمى بيت صيدا في موضع خلاء ربنا خد التلاميذ عشان يختلي بيهم فين في بيت صيدا ده كلام بقى يا رب لما تحب تختلي بواحد تختلي بيه في اورشليم صح ولا لا تختلي بيه في الهيكل تختلي بيه فوق جبل المريا لما قدم ابراهيم اسحاق تختلي بيه فوق جبل التجلي تختلي بيه فوق جبل الجلجثه اللي اتصلبت فيه تختلي بيه فوق جبل الكرمل اللي نزلت نار واكلت الذبيحه في عهد ايليا لكن تروح تختلي بهم فين في بيت صيدا اشمعنى اخترت بيت صيدا قال لك اصل بيت الصيدا دي رمز للعنه ثلاث بلاد ربنا لعنها ويل لك يا كورازين ويل لك يا بيت صيدا وانت يا كفر نحوم ثلاث بلاد ربنا غضبان عليهم نزل عليهم اللعنة فبلاد اللعنة يختلي فيها الرب بأولاده دي مش تطمنك العالم ده موضوع في ايه في الشرير ممكن يختلي بيك ربنا في العالم الشرير وهيختلي بيك وقالها لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من ايه من الشرير تعالى يا فلان اختلي بالرب اختلي بالرب يا ابونا ده انت ما تعرفش ده احنا بيتنا جهنم ده احنا بناكل في بعض زي الوحوش ده الشغل اللي انا فيه نار طب وايه اللي عايزه لما تتصلح الظروف وتهدى الحالة لما تتصلح الظروف وتهدى الحالة ابقى اختلف ربنا طب عمر الظروف ما اتصلحت لا مع اللي قبليك ولا هتتصلح معاك ولا هتتصلح مع اللي بعديك والدنيا هتفضل للنهاية من سيء لأسوأ والكتاب بيطمنك وبيقولك حتى لما يجي المسيح لا يأتي المسيح إلا بعد أن يأتي إيه الارتداد أولا فيش حاجة اسمها ظروف أنا لا أؤمن بشيء اسمه الظروف تقول له بقى معقول الظروف ما تؤثرش في الإنسان ما دام اختليت بالرب ما فيش ظروف يونان اختلى بالرب في بطن الحوت إن كان بيتكم ضيق زي بطن الحوت تختلي بالرب زي يونان إن كانت حياتك ومشاكلك نار زي أتون النار التلات فتية رأوا الرب في أتون النار تقول لي بس الحياة الهادية تقرب الانسان لربنا مين قال طب في احسن من الجنة حد يقدر يقول لي فيه بيت احسن من جنة عدن اللي كان فيها ادم كانت جنة عدن منتهى الهدوء وتقابل آدم مع الشيطان وسقط في الخطية في جنة عدن أفضل تتقابل مع الشيطان في الجنة ولا تتقابل مع المسيح في الأتون النار مع الثلاث فتية إن هي الأفضل يبقى في حاجة اسمها ظروف منتظر لما ظروف لما المشكلة الفلانية تتحل أبقى أجل الرب وأسلمه حياتي تعمل زي الراجل اللي قال له روح ادفن الميت بتاعك ميت ايه ده ميت هيجيب ميت والدنيا كلها اموات في اموات ومش هترجع دي الفرصه مقدمه لك دلوقتي تعالى له سلم له حياتك اتغير مش هتاخد صدقني من الدنيا دي حاجه ولا حاجه ولا حاجه هتمتلكها وكل ممتلكاتك يمكن يتخانقوا عليها قبل ما يخرجوك صدقني وانت شفت بعينيك انت شفت بعينيك حالات كتيرة بالشكل ده وانا متأكد اخدهم الى موضع خلاء فين في بيت صيدا يبقى نمرة واحد عشان نبقى متأكدين نمرة واحد رجوع الى الله نمرة اتنين الله يأخذ بيدنا نمرة تلاتة لا تؤثر الظروف طب ليه ربنا اخدهم اصل ربنا مش عايزهم يفضلوا في المشاكل عشان ما ينشغلوش بالمشاكل عايزهم ينشغلوا بيه هم انسى مشاكلك وانشغل بربنا انسى التشويش وانشغل بربنا اصل الشيطان يشوفك دخلت خلوة تختلي بالرب يحط لك مشاكلك بينك وبين الرب لا قول انا عايز اتمتع بيك انا عايز اشبع بيك يا رب مشاكل ايه وهموم ايه ده كله في وجودك يهون وكله هيكون كلا شيء هتغير لي الظروف هتغير لي الاحوال هتخرج لي من الاكل اكلا وهتعطيني من الجافي حلاوة ده عملك انت يا رب في حياتي الناس اللي تبعوه تبعية ليه حط كده الناس اللي تبعوه لانك انت لما هتدخل الخلوة هتجد شبع هتمتلئ بالرب هتخرج من خلوتك تجد تباع لله اللي فيك لو ما فيش تباع لله اللي فيك يبقى انت لسه ما دخلتش خلوتك كويس طبيعي كده حتة حديد ما فيهاش مغناطيس مغناطيس ضاع تقدر تشد حديد تقدر تقول عليها دي مغناطيس امتى تعرفها مغناطيس لما تشد الحديد امتى يبقى فيك ربنا لما تشد الناس لربنا تقول لي لما أت... أ... أ... اقعد اتاسس شويه في الخدمه مش موضوع تاسيس المراه السامريه دخلت في لحظه واحده وهي امام المسيح جابت له الناس كلها وقالت له قالت لهم تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت خرجت له المدينه كلها عشان كده عروس النشيد بتقول اجذبني ده بالمفرد وراءك فايه فنجري مش فاجري اجذبني مفرد فنجري ايه بالجمع يعني شدني انا هجيب معاي شدني انا هجيب معاي دي نقطة مهمة دي نقطة مهمة الجموع التباع اللي دخلوا ابتدى يكلمهم عن نقطتين في الخلوة ربنا هيتعامل معاك على شقين يقول لك الشق الاولاني خاص بروحك والشق الثاني خاص بايه بجسدك لانك انت بتتكون من روح وجسد فيجي بالنسبة للروح يقول لك ايه كلمهم عن ملكوت الله ده بالنسبة لمين للروح طب وبالنسبة للجسد والمحتاجون الى الشفاء شفاهم ملكوت الله للروح وشفاء لإيه للجسد الروح مرتبط بالجسد الله يملك روحك الجسد يشفى الله يخرج من روحك الجسد يعتل ويمرض دي طبيعة دي طبيعة طبيعة على رأي أحد الآباء القديسين قال كلمة عجيبة قال لك إذا مرض الجسد آسف مش أحد القديسين ده في سفر الأمثال قال لك إن مرض الجسد إذا مرض جسدك تحتمل الروح وإذا مرضت روحك فمن يحتملها أمراض جسدك يحتملها تحتملها روحك طب وأمراض روحك مين اللي يحتملها الجسد ما يقدرش لأن هو سبب الأمراض اشبع بملكوت الله اشبع بان ربنا امتلك قلبك اشبع بان الرب اعد لك مكان اشبع بان الرب هيأ ليك خلاص هتبص تلاقي ايه خلاص بقى لك ميراث سماوي بقى لك حياة ابدية انا بفرح واحد زعلان لان هضموه في الدرجة بتاعته واحد زعلان علشان نقص مش عارف ايه واحد زعلان عشان اخوه كل عليه ايه طب وليه ازعل ليه وانا ليا ميراث في ربنا بيقول حيث اكون انا تكونون انتم دي كفايه عليا كفايه عليا ان بيقول حيث اكون انا تكونون ايه تكونون انتم يبقى اذا انا ما خافش ما اضطربش في مشكلة حصلت من ال 12 تلميذ بتحصل معانا في وسط خلوتنا بتحصل مشكلة ايه هي المشكلة العقل البشري يتدخل يعني الله يشفي الروح ويشفي الجسد لكن العقل البشري بيتدخل ايه هو العش... العقل البشري ولما بدأ النهار يمين قال له الاثنى عشر اصرف الجموع الى القرى والضياع التي حولنا ليجدوا طعاما لاننا ها هنا في موضع قط يا خساره التلاميذ اللي مفروض يقدموا المسيح للناس خبز الحياه بيقولوا للمسيح اصرف الجموع اصرفهم ليه قالوا احنا هنا في موضع قط بقى معقول موضع يكون فيه ربنا ويبقى موضع قفر معقول معقول الحتة اللي فيها ربنا تبقى حتة خلا ومعقول الناس تجدك شبع بعيد عني تقولوا اصرف الجموع عشان ياكلوا ده انا هو الخبز الحي النازل من السماء نسيتوا الكلام ده اصرف الجموع انتوا يا ناس يلي مفروض عليكم تجيبوا ناس للمسيح بتطفشوا الناس بعيد عن المسيح اصرف الجموع عجيبة فاكر زمان رحنا قرية من القرى عشان نخدم مدارس احد وبعدين لفينا على البلد القرية كلها وجمعنا العيال ودخلنا وابتدينا الوعظ وبعدين لقينا الاب اب الكنيسة جه وقال لنا يلا كلكم بره ليه انتوا جايبين لي العيال عشان يكرسروا الدكك مفيش اجتماعات ولا دراسة يا ربي احيانا كتيرة ب... احنا يا مؤمنين بنصرف الجموع بعيد عن ربنا مش احنا يا خدام بس المؤمنين اصرف الجموع ما طبعا ايه اللي بيخلي الناس تنصرف عن ربنا اولاد ربنا اسم الله يجدف عليه بسبب هو لما تلاقي فلان ده بتاع اجتماعات ولا بتاع كنيسة والنهار كله يصلي ويعترف وتتعامل معاه ياكلك ويبقى ذمته واسعة هتيجي ربنا هتقول لي يا ما دي بتوع ربنا بياكلوا الناس اروح لربنا اعمل ايه وربنا بريء من كل دول اصرف الجموع انت تقول اصرف الجموع وتقول على المكان اللي فيه خالق الكل هنا موضع قبر اوعى تقولها اوعى تقول جامعتنا خربت الجمعية بتاعتنا بقت موضع قفر وخربت اوعى تقول الكنيسة خربت ابدا هتفضل عمرانة طالما هو في وسطها فلن تتزعزع ابدا وابواب الجحيم لن تقوى عليها ما تقولش انت اصرف الجموع لاننا ها هنا في موضع قبر لحق بطرس الرسول بعد الدرس ده لما جه يقول للتلاميذ اذا اردتم انتم ان تمضوا فامضوا فرد عليه بطرس قال له الى من نمضي وكلام الحياه الابديه عندك جابها منين بطرس من الموضوع بتاع لاننا ها هنا في موضع قط انت في موضع قط السيد المسيح رد عليهم برد ما يقدرش يعرفوا غير الانسان ابو ودن حساسه عارف قال لهم ايه السيد المسيح اعطوهم انتم ليأكلوا عارف لو تقرا الاصحاح اللي قبليها تلاقي ان السيد التلاميذ لما السيد المسيح لما بعت التلاميذ للخدمه قال لهم وصيه لا تحملوا كيس ولا مزود ولا اكل ولا فلوس ولا عصا ولا زاد للطريق طب ما انت يا رب قلت لنا ما تشيلوش حاجه جاي هنا تقول لنا اعطوهم انتم لياكلوا منين يا حسره نديهم منين ما كنت قلت لنا من قبل كده كنا جهزنا وعملنا استعدادنا لا ده كان ليه رأي كلمة اعطوهم انتم ليأكلوا يعني بدل ما تقدموني ليهم يشبعوا بيا عايزين تطردوهم بعد عني وتقول اصرفهم للقرى والضياع عارفين كلمة ضياع جت منها كلمة ضيعة وضياع وضيعة يعني حتة بلد صغيرة مش باينة لما يقول حاجة الفلانية ضاعت ضاعت يعني ايه يعني فقدت يعني قرية صغيرة اقل من القرية الضياع اللي هي بنسميها احنا عزبة اقل من قرية فبيسموها ضياع يعني بلد ضايعة كده مش باينة ضايعة من على الخريطة اصرفهم الى القرى والضياع ليجدوا ما يأكلوا قال لهم بدل ما تقدموني اعطوهم انتم قدموني انا خبز الحياة للكل قدم المسيح حبيبي قدم المسيح في شغلك قدم المسيح في بيتك يا ستي قدميه قدم المسيح لجوزك ولأولادك ولقرايبك ولنسايبك قدميه كل ما تقدم المسيح هتجد المسيح غير الكل حتى لو جوزك وحش وشرير وشراني قدمينه المسيح في تصرفاتك في محبتك في عطائك اللي ما بينتظرش هتلاقيه يتغير وتلاقي الشيطان اللي ماسكه ضاع لان لا شركة للظلمة مع النور وهتلاقيه بقى ابن النعمة بعد ما كان ابن بلعال قدم المسيح انت قدمه في عملك هتلاقي رؤسائك رضيوا عنك واللي بيعكسوك ارضوك والكل خضع لك لان اذا ارضت الرب طرق انسان جعل حتى اعداؤه يسالمونه قدم المسيح اعطوهم انتم ليأكلوا بتيجي تتكلم عن غير المؤمنين بتيجي تتكلم عن غير المسيحيين وتقول دول صفاتهم ونعتهم وتصرفهم وانت ايه اللي قدمته ليهم من شبع في تصرفاتك ما انت كنت في عملك زيك زيهم واصعب هل قدمت الامانه هل قدمت المحبه هل الناس اتعاملوا معاك شافوا فيك نوعيه سماويه صدقوني لو كنا كلنا كده كانت صارت الارض كلها للرب ومسيحه احنا اللي بنعيق مرة واحد قدم لي كتاب قريته جسم اتكهرب الكتاب ده اسمه العظماء مئة والسيد المسيح فيهم مش عارف نمرة ثلاثة او اربعة حاجة زي كده او خمسة حاجة زي كده مش فاكر ضايقت جدا ازاي الراجل الكاتب المسيحي المؤمن ده يقول ان العظماء مية والمسيح مش نمرة واحد فيهم لقيت صوت جواي بيقول لي انت زعلان من الراجل ده طب المسيح نمرة كام جوا حياتك ما ذاتك نمرة واحد ولادك نمرة اتنين مراتك نمرة تلاتة اشتياقاتك نمرة اربعة المسيح شغلك نمرة خمسة المسيح نمرة ستة ولا سبعة في حياتك وفيه ناس المسيح نمرة عشرة وفيه ناس المسيح عرف في وقت الزنقة يطلبوه بعد كده يقولوا له اركن على جنب زي تسلية المسيح زي طاولة عندك طاولة في البيت بتبقى حاططها على الدولاب في وقت فراغ بتيجي تلعب لك عشرتين طاولة مع صاحبك مفيش وقت فراغ مركونة بالاسبوع ما المسيح كده في وقت فراغ تقرا الانجيل ما فيش ما تقراش في وقت فراغ تصلي ما فيش تقعد بالاسابيع ما تصليش زعلان من ان المسيح يا ارميا بيقول لي كده زعلان ان عملوه نمره ثلاثة ولا اربعة طب خليه انت نمرة واحد في حياتك هي الكتب دي ما ده كلام هيتحرق ويترمي لكن فيك انت مش كلام في حياتك انت مش كلام اعطوهم اعطوا البشرية انتوا اللي قاعدين معاه دلوقتي مسؤولين ان يعطوا يقولوا ليس لي قول له انت اشتغل فيا انا هاخدك انت عطاء انا ما الا حتة مركبة يا رب هشيلك جوايا وهروح بيك في كل حتة لما هدخل شغل يبقى المسيح دخل وانا الحامل للمركبة لما هدخل في بيتي يبقى المسيح دخل لما هدخل في اي مكان يبقى المسيح يسوع دخل اعطوهم انتم ند ايه انتوا معاكم ايه قالوا كل اللي معانا خمس خبزات وسمكتين كويس هاتوهم ايه هم الخمس خبزات الخمس حواس مداخل المعرفة عندك خمسة النظر ادي خبزة السمع الثانية الشم الثالثة السمع التذوق خمسة نظر سمع شم لمس تذوق دول خمس خبزات ايه المعرفة طب والسمكتين روحك وجسدك يبقى انت روحك بجسدك بالخمس خبزات يعني مداخل المعرفة قدمهم للمسيح شوف يعمل فيهم ايه يشبع بيهم الناس كلها من عينيك الناس هتشبع من عينيك الناس هتشعر بسلام ينطبق القول اللي اتقال عن رعوس المؤبية قال هل يكن ناظرك مبارك اللي يبصلك يبقى مبارك زمان الوثنيين لما كان واحد يشوف واحد في مصر هنا يشوف واحد وثني هادي يقول له انت قابلت واحد مسيحي النهاردة يقول لي ليه يقول له اصل شايفك هادي لانه شايل المسيح عندنا خمس خبزات وسمكتين كل واحد معانا هنا معاه الخمس خبزات والسمكتين تقدر تقدمهم لربنا قدمهم له في خلوتك اول خطوة هيعملها يقول لك رفع نظره الى السماء بص معاه للسماء ان كنتم مولودين من فوق ان كنتم ترجوا المسيح الجالس عن يمين العظمة اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس بلاش تبص لتحت اسف بلاش النظرة الخنازيري لان الخنزير هو اللي يبص تحت وكان محرم على اليهود علشان يبص تحت بلاش النظرة دي بلاش النظرة دي خلي نظرتك فوق ابونا في القداس يقول لكم اين هي قلوبكم اين هي عقولكم اين هي افكاركم فوق ولا تحت يبقى النهار كله تشتغل تحت وانت نايم على السرير تفكر في تحت وانت نحتان تحلم بتحت وبعد ما هتموت هتندفن تحت وتبقى ضحت بص فوق رفع نظره الى فوق يبارك إذا بارك الله علامة البركة الكسر يقول لك بارك وكسر مش معنى في الصعيد الناس يقولوا لابونا تعال اكسر البركة عندنا يا ابونا كنت انا اقعد اضحك مش معنى هو ابونا هيكسر يكسر البركة اه صح عشان يبارك يكسر عشان يبارك يكسر يعقوب ابو الاباء لما مسك في ربنا وقال له لا اتركك ان لم تباركني كسر له فخده ومشى يخمع طب وليه بس يا رب الكسر قال له لان الروح المنكسر لا يرزله الله اصل عشان يباركك يكسرك طب وليه يكسرني عشان مية الروح القدس توصلك الروح القدس بيسموه سكيب الروح الروح القدس بيشبهه بالمية يقول لك من يؤمن به تجري من بطنه انهار ماء حي وقد قال هذا عن ايه عن الروح القدس يبقى الروح القدس بيشبهه في ايه بايه بالمية والمية عمرها ما تطلع في الأرض إيه العالي تبص تلاقي الفلاح وهو بيسقي الأرض ماسك الفاس على كتفه وماشي قدام المية يلاقي حتة ما وصلتلهاش المية يرفع الفاس ويكسر قلبها توصل لها المية على طول انكسر أمام الله عشان ربنا يباركك انكسر بس حذاري أن تنكسر أمام الشيطان احنا بنعمل العكس بننكسر أمام الشيطان وما بننكسرش أمام الله تقول لي الع- ازاي لأنك لو بتنكسر من الله أمام الله يعني محتاج له هو اللي بيتكسر إن هو الشحات العايز اللي بيطلب اللي بيقول أنا مش قادر طو- كونك انك انت مش بتطلب من ربنا ومش عايز يبقى معناها انك لسه حاطط مناخيرك في السماء وتيجي قدام الشيطان تنكسر تقول اصل الشيطان شاطر انا مش قده لا امام الشيطان قل له استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني لكن امام ربنا قل له يا رب ده انا عبد بطال ومزدرى ومسواش حاجه وان ما كنتش انت معنا هيبتلعونا ونحن احياء يكسر هنا دلوقتي يا احبائي ده دي النقطة الأساسية المطلوبة في حياتنا إن إحنا نقدم بإن نرفع نظرنا مع نظره نستسلم وننكسر أمامه يبتدي بقى يقدم بس قبل ما أقدم قال كلمة قال صفوهم فرقا خمسين خمسين طب اشمعنى خمسين خمسين اه هقول لكم ليه لما تقرا الاصحاح التاسع لما تروح البيت اللي بيعرف يقرا يا ريت يقرا الاصحاح التاسع لغايه ايه لغايه الاخر تلاقي بعد كده السيد المسيح ارسل يوحنا ويعقوب بعتهم لمدينه السامره وقال لهم تقدموني علشان انا رايح ازور السامره فراحوا يقولوا لهم ان المسيح يسوع جاي يزوركم قفلوا البيبان في وشهم رجعوا متغاظين قالوا له يا رب احنا عايزينك تعمل زي مين زي ايليا تنزل نار من السماء وتحرق المدينه طب ايه اللي عمله ايليا ايليا كان واقف فاخاب سمع ان ايليا موجود فوق الجبل فبعت له خمسين واحد على رأسهم ايه قائد يعني اللي راحوا كم واحد واحد وخمسين واحد وخمسين خمسين وقائد الخمسين راح قال له يا رجل الله الملك بيقول لك انزل فبص له وقال له ايليا ان كنت رجل الله تنزل نار من السماء تاكلك انت والخمسين اللي معاك فنزلت نار من السماء كلت الاولاني هو والخمسين اللي معاه راح بعت له خمسين تانيين قال له يا رجل الله انزل انت والخمسين قال له ان كنت رجل الله تنزل نار من السماء وتاكلكم يبقى كام خمسين حرقهم بالنار ايليا خمسينتين فلما يجي السيد المسيح يقول صفوهم خمسين خمسين يعني عايز يقول انا مش من طبيعة ايليا اذا كانوا الخمسينتين اللي حرقهم ايليا انا اشبههم لستما تعلمان من اي روح انتما ابن الانسان لم يأتي ليهلك بل ايه ليخلص ودي ضد نقطة لان المسيح لما صفهم خمسين خمسين يقول لك ادى التلاميذ والتلاميذ ادوا ايه الشعب يبقى لما واحد من التلاميذ يدي الشعب يبقوا اللي هيدي, هيدي لكام واحد يدي للخمسين يبقى هو رئيس ايه الخمسين فاذا كنت انت يا حنا ويعقوب عايزين تحرقوا المدينة طب ما انتوا تستاهلوا الحرق معاه لانكم انتوا رؤساء الخمسين انت عايز تحرق الناس طب ما الجميع زغوا فسدوا واعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد يبقى هنا لما السيد المسيح يقول صفوهم خمسين خمسين ويصلي ويدي التلاميذ والتلاميذ يدوا ايه يدوا الشعب انا متصور لو في ناس من دلوقتي موجوده معانا كانت قالت لا انا عايز اخد من ايد ربنا مباشر مش عايز وسيط بينه وبين ربنا النغمه الجديده اللي بنقولها مش بنقول كده يا عم وانت تخلى ابونا وسيط بينك وبين ربنا رب ما فيش وسيط بين الله والناس الا الانسان يسوع المسيح صح ده الوسيط الكفار بعد كده ما فيش وسيط ليه لان وسيط الاعتراف هي بس مشكله الاعتراف هي دي اللي شغلاك طب ايه رايك اللي بيوعظك ده مش وسيط ما بلاش يوعظ ويبقى ربنا ينزل يوعظ من على المنبر واللي بيعلمك ترنيمه بلاش يعلمك واللي بيكرز بلاش يكرز لان اي واحد هيكلمك عن المسيح يعتبر وسيط وبولس الرسول تكلم عن هؤلاء الوسطاء وقال عن انفسهم نسعى كسفراء عن المسيح كأن المسيح يعظ بنا نقول للناس تصالحوا مع ايه تصالحوا مع الله يبقى اعطى التلاميذ التلاميذ اعطوا الجمع ليه لان المسيحية بيقول لانه جعل الابوة مثل ايه الخراف اشمعنى الخراف لو انت رحت شفت قطيع غنم تلاقي الغنمة كل غنمة حاطة دقنها على ظهر اللي قدامها وبصة لفوق وماشية دي ورا دي ورا دي ورا دي ورا دي الغنمية الأولانية الأولانية ورا الراعي والتانية ورا التانية والتانية ورا التانية يبقى تمثلوا بي كما أنا بإيه؟ بالمسيح هي الأبوة كده المسيحية بتاعتنا مسيحية تلمذة مش حكاية مسيحية وساطة مسيحية تلمذة ده حتى الملاك ما يقدرش يبقى وسيط ليه؟ لأن الملاك ما جربش حياتك عارفين كرنيليوس الملاك نزل قال له ايه قال له اسمع يا كرنيليوس صلواتك وطلباتك اتقبلت قال له ايه كمل اعمل ايه ما قدرش يبشروا بالمسيح قال له انا اللي اعرفه قلته لك طب امال ايه قال له ابعت هات واحد اسمه صفا اللي هو بطرس يقول لك كلام به تخلص طب ما تقوله انت يا ملاك اصل انا ما اخطيتش عشان انال الخلاص عشان اكلمك عن الخلاص اللي يكلمك على الخلاص لازم يكون انسان اخطأ وجرب الخلاص زيك انا قلت لك الرسالة بتاعتي صلاتك اتقبلت لكن خلاصك ما يجيش مني كملاك لا ملاك ولا رئيس ملايكة ابعت هات بطرس ويكلمك كلام به تحيا وهكذا بعد جابوا بطرس وبطرس راح وقالوا له بدأت رسالة بطرس الانسان المخطئ اللي جرب الخلاص بينادي للناس بالخلاص يبقى ده سفير شبع وبيسعى للناس لخلاص أنفسها وعلى قدر خطايا الإنسان الكتيرة يقدر يبشر ويجيب ناس لله وكل ما الإنسان كان أجرم كل ما النعمة بتشتغل فيه أكتر وبيرسي لضعفات الآخرين حتى ربنا جاء في وسطنا مجربا فهو قادر أن يعين المجربين شوف يا حبيبي تقدم حواسك الخمسة خمس خبزات تقدم السمكتين جسدك وروحك المسيح يبارك تنكسر امامه يبشر بيك تشبع الناس ويفضل لك 12 فضيلة الفضائل 12 في الكتاب المقدس ثمار الروح القدس 12 يفضل لك 12 فضيلة تتحلى بيهم وتتوشح بيهم وتخرج من خلوتك وأنت شبعان بالرب يسوع الله قادر أن يبارك حياتنا ينمينا في النعمة يشبعنا بشخص المبارك يعمل فيكم وبكم له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين في واحد فيه ورقه بتقول ناس كتيره من الموجودين لم يحضروا الاجتماعات علما بان اجتماعاتنا يوميا ما عدا الاثنين والسبت ارجو ان تحسوا مع الحضور لا احنا ما نجيش عشان فلان وما نجيش عشان ما فيش فلان او ما فيش علان لا احنا بنيجي عشان نسمع كلمة ربنا على لسان المتكلم واحد بيقول طفل مات وعمره سنة وما وقد مات قبل ان يتعمد فماذا يكون مصيره شوفوا يا احبائي من لا يولد من الماء والروح من لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات في ناس يقول لك اللي مات وما تعمدش يروح السماء ويبقى اعمى ابدا ما فيش حاجه من دي كلها طفل ما تعمدش يعني معناها ما اتولدش ايه ثانيه فبمجرد ما يموت التراب يرجع للتراب والناس ما ترجع فالله وكانه لم يكن ملوش قيامه النسمة رجعت في الله زي ما كانت والجسد رجع ليه للتراب فيوم القيامة مش هيقوم فيبقى لا هيتعذب ولا هيتمجد كأنه ما جاش كأنه لم يكن ادي النقطة الأساسية اللي ما تشغلناش فاوعى تخاف تفتكر ان الطفل ده ما دام مات هيروح جهنم عشان ما اتعمدش لا هو ما عملش خطية فعلية والله ليس ايه بظالم وما اتولدش ثانيا يبقى التراب يرجع لمين للتراب لانه هو لسه ما خدش المعرفة لو يعرف ويميز بين الخير والشر يبقى له قيامة لكن ما دام ما يعرفش وما يميزش بين الخير والشر ومات يبقى ليس له قيامه يعني روحه فين روحه نسمة في الله رجعت زي ما كانت نسمة مندمجة لكن انت المؤمنين القديسين هيبقوا نسمة لها ذات تشبع في الله يعني ليك ذاتك ذاتك موجودة عشان كده يقول الكتاب من يهلك ذاته من أجل يعمل ايه يجدها من يهلك ذاته من أجل يبقى انت لما هتروح السماء هتجد ايه ذاتك ده إذا أهلكتها هنا من أجل الله لكن هذا الإنسان ليس له ذات يبقى هيدخل في المعية الإلهية تبقى الروح نسمة في الله كما كانت والجسد يفضل تراب والتراب مش هيحس وما فيش أي حاجة يعني الموضوع مش مشكلة وبدل ما تشغل نفسك بالطفل اللي, اللي بيموت اشغل نفسك بالكبير اللي فيك هيكون مصيره فين صلوا
ولا احد منكم إن الله غير مجرد بالشهود وآية تانية يقول لك ولا هي إلا والرب صح صح ارتاح الله ليس مجرب بالشرور في آية تانية يقول لك ولا بلية تكن إلا والرب صنعها ايه الفرق بين الآيتين دول الله لا يجرب ولكن يسمح بالتجربة اللي خلى أشعية النبي قال هذه الآية اللي هي ولا بلية إلا والرب صنعها وقال في آية تانية أنا هو الله وليس آخر خالق الخير ومصور إيه الشر لأن الناس آمنت إن فيه إلهين إله اسمه إله الخير اسمه أهرمان وإله اسمه أهرماس ده اللي هو إله الشر فلما قالوا إن في إلهين طبعا ما فيش حاجة اسمها إلهين لأن إذا كان إله الشر الشيطان ده مش إله ده إيه مخلوق ومين اللي خلق الشيطان الله يبقى الله علة غير مباشرة لخلقة ايه الشر مش علة مباشرة علة غير مباشرة فلما يقول لك لا توجد بلية إيه إلا والرب صنعها يعني معناها إيه يعني معناها ربنا سامح بيها وهتكون للصالح لكل إنسان يلتصق بالله زي إيه بالضبط زي يوسف مين اللي اشتر عليه الشيطان طب ومين اللي سمح له الله وطالما سمح له يعني معناها ايه واقف لكن هل الله هو اللي جربه لا مين اللي جربه الشيطان يبقى الله لا يجرب ايه بالشرور ولا يمد ايديه عليهم بالشرور لكن يسمح للشر اللي يجربه يبقى هو الصانع هو السامح لكن مش هو اللي بيجرب ايه مباشر مش هو اللي بيجرب ايه مباشر ولما يسمح بيها بتتحول ايه للصالح انتم قصدتم بي شرا والرب قصد به ايه خيرا وفي آية تانية السيد المسيح قال للشيطان آه اسف ان السيد المسيح قال لبطرس يا بطرس الشيطان طلب ان يغربلكم في طلب اتقدم من ابليس للسدة العليا السماوية ان هيغربلكم وفي نفس الوقت انا برضو قدمت طلب اتسمح له اتسمح له من الله ان هيغربلكم يعني اتوافق على الطلب بتاعه وانا برضو قدمت طلب كشفيع عن البشرية كلها ألا يفنى إيمانك لأن الغربلة هتضيعك وفعلا أكبر خطية هي إيه تقدر تقولوا لي أكبر خطية بالنسبة لأي إنسان فيكم هي إيه إنكار المسيح إن يسيب دينه صح ولا لا ما هذه الخطية اللي وقع فيها بطرس شتم في المسيح وقال أنا ما أعرفش الراجل ده شتم فيه سب ولعن وقال أنا ما أعرفش الراجل ده فيعني لما تيجي تقول واحد ساب دينه ما هذه الخطية اللي وقع فيها بطرس والسيد المسيح قال من ينكرني قدام الناس انكره فبطرس لو افتكر كل هذا الكلام لولا نعمة ربنا اللي سندته كان راح عمل زي يهوذا وعمل ايه وشنق نفسه لكن نعمة الله سندته وبكى بكاء مرا عشان كده السيد المسيح قال وانا كمان طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك وانت لما ترجع شدد اخواتك قول لهم انا وقعت في اكبر ان كنتوا انتوا تركتوه انا انكرته فيلا نرجع مع بعض كده ونبتدي خدمتنا من جديد يبقى اذا الله لا يجرب لا يمد يده بالتجربة ولكن يسمح بالتجربة فتكونه سمح يعني معناها موافق يعني هو لما رئيس الجمهورية بيقرر على حاجة بيقول لك رئيس الجمهورية صرف منحة طب وهو اللي بيديها لك رئيس الجمهورية بإيده لا رئيس الجمهورية ولا ادالك مليم بإيده طب ازاي صرفها هو وافق سمح قال لك خلاص اصرفوا منحة ده لو اتصرفت منحة
آه، احنا بنشكر الله على هذه النعم الفياضة والغذاء الروحي اللي اداها لنا الروح القدس على فم أبينا المحبوب أبونا أرميا بولس راعي كنيسة تيميانا بالويلية ربنا يديله نعمة ويديله بركة احنا فرحتنا كبيرة بوجوده في وسطنا الآن وظاهر طبعا ومعلوم اهو الناس كلها جاية عشان تهنيه وتسلم عليه وتاخد بركته واحنا بنهني انفسنا لاننا هنيجي هندعيه مرة ومرات ربنا يديله نعمة ويديله بركة ويجعله سبب بركة وخلاص لكثيرين ويدينا احنا الاذان الصاغية والقلوب الواعية